النفس إلى الأكمل هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل في حب الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أحبتي كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بخير على السنة الهجرية الجديدة السنة الهجرية الحقيقة بتذكرنا بالهجوم الشرس الذي انتواه الكافرون وابتدأه المشركون وأحكموه وأبرموه مع رأس الكفر ورأس الشر وهو الشيطان وصنعوا خطة محكمة والتفوا حول بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه وسبحان الله العظيم أنقذه الله عز وجل من بين أيديهم ومن خلف أظهرهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما غنما أنا أهنئكم بهذا الحدث المبارك حدث الهجرة وفي نفس الوقت أذكركم بقدرة الله عز وجل التي أنقذت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا الحقيقة نفس الموضوع بيتكرر شياطين الإنس والجن بيجتمعوا على المؤمنين والمسلمين بل على علامات الإيمان والإسلام في كل مكان وبيحاولوا يطمسوها وبيحاولوا يخفوها بيحاولوا بكل طريق مرة من النواحي الثقافية يسلطوا اتجاهات ثقافية أحزاب سياسية بيسلطوا القوى المالية الغذائية الصحية الأدوية المنظمات العالمية منظمات الإغاثة عشان يخلوا المسلمين يستغنوا عن دينهم ويبعدوا عن شريعتهم ومرة بالسياسيين المحزلقين أصحاب الألسنة المتفيهقة تقول لهم شريعة يقول لك شريعة لا طب دين طب دين لا طب إسلام طب إسلام لا طب أنت عايز إيه أنا عايز أي قوانين نمشي بيها وخلاص ممكن إذا ما قدرش في ده كله بيبدأ يقيم ثورات طبعا ثورات سيئة مضادة للثورات الطيبة المباركة التي تطالب بالحق وتسعى للخير ضد أهل الشر والفساد يروح عامل ثورات مضادة أو لو ما قدرش على ده كله يبقى حروب ويعمل زي ما عمل فرعون كما قال الله سبحانه وتعالى إن فرعون علا في الأرض إن فرعون علا في الأرض وبعدين وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين في النهاية شياطين الإنس والجن بيقعدوا يرتبوا مع بعض يعملوا إيه في الإسلام والمسلمين لكن هم نسيوا حاجة ولازم كانوا ينسوها لأن هم لما نسوا ربنا ربنا نساهم نفسهم هم نسيوا إيه نسيوا بأن لهذا الخلق خالق ولهذا الملك مالك ولهذا الرزق رازق يعني الناس اللي بيتضربوا وبيتذبحوا في كل مكان هم ملهمش خالق ملهمش خالق يحاسب من يؤذيهم ملهمش رب يدافع عنهم لهم للخلق خالق للخلق خالق يحميه للخلق خالق يحميه هتقول لي ازاي هقول لك بمئة ألف طريقة هات لي كده أي ظالم أفسد أو ظلم ونجا بفعلته هو ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر قارون وفرعون وهامان والناس دي قال فكلا أخذنا بذنبه وقال تعالى فمنهم من أغرقنا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أرسلنا عليه حاصبة وهكذا كل كل فئة كل طائفة عذبت بما يناسبها كل واحد عمل حاجة في الدنيا دي ربنا اداله جزاءها قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى أم للإنسان ما تمنى أنت مفكر أنك هتمشي بهواك وبتصوراتك وهتحصل على اللي أنت عايزه مش ممكن للخلق خالق يحميه للخلق خالق يحميه وللمظلومين رب ويهم سبحانه وتعالى مهما ظلموا مهما ضربوا حتى لو قتلوا ربنا بيعوضهم في الجنة من مات أو من قتل دون مظلمته فهو شهيد خلاص ربنا بيريحه من الدنيا وما فيها يمكن الناس زعلانة عليه ولكن ربنا قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون لكن احنا خلينا بقى نتكلم عن جزاء الدنيا قبل الآخرة طب احنا بنتكلم كده ليه بنتكلم طبعا انتوا شايفين اللي بيحصل في غزة والضرب والتقتيل في الأبرياء والمسلمين والعزل من غير سلاح دولة طاغية ظالمة زي إسرائيل حوالين غزة وبتضرب بتضرب أطفال ونساء وشباب وشيوخ وعزل وبتضرب مستشفيات وبتضرب كل كل اللي هي عايزاه بتعمله ف وبتتركهم ما بين قتيل وجريح وما بين أم ثكلة أم فقدت أولادها أو زوجة ترملت فقدت زوجها أو أطفال يتامى فقدوا أبائهم أو أمهاتهم وهكذا تصير الأمور تفتكروا المواضيع دي هتمشي كده يعني هتعدي كده من غير من غير حساب من الله سبحانه وتعالى لا يمكن لا يمكن في الدنيا قبل الآخرة في الدنيا قبل الآخرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب هو أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له من العذاب في الآخرة كمثل البغي وقطيعة الرحم فاللي بيحصل في غزة انتوا شايفينه ومش غزة لوحدها وقبل كده اللي حصل في سوريا واللي حصل في بورما وده كله قتل وتذبيح وإضرار بالمسلمين لكن اللي أقوى من ده كله فعلا اللي أشد من ده كله التعدي على الله ورسوله الله ورسوله أولى بالمؤمنين من أنفسهم اللي اتقال على النبي عليه الصلاة والسلام واللي اتعمل في النبي عليه الصلاة والسلام داخل أمريكا وأمريكا لم تحرك ساكنا وسكتت وحاولت أنها تعلي من شأن الحريات وتقول أن ده حرية وده ثقافة وجوجل طبعا اللي طالع من امريكا واللي صناعه يهوديه اصلا برضه نفس الموضوع قال احنا مش هنشيل المقاطع مقاطع الفيلم تعالوا النهارده نشوف موضوع فكلا اخذنا بذنبته تعالوا نشوف للخلق خلق يحميه احنا هناخد النهارده الحقيقه كنا بنتمنى ان وقتنا يطول اكتر من كده بس يا رب نكمل فقراتنا اللي احنا محضرينها لحضراتكم مع كل الظلم والفساد واللون الداكن اللون الغامق اللي باين في أفق تصرفات العالم تجاه المسلمين ولكن تعالوا نشوف يا ترى هي دي أول هجمة حصلت على الإسلام والمسلمين لا دي مش أول هجمة ده من زمان قوي من من امتى من أيام سيدنا آدم آدم عليه السلام على طول الشيطان عاداه طيب ونوح قومه عدو طب ونبي الله إبراهيم قومه حاولوا يحرقوه وأبوه قال له, قال له لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا مع يوسف إخواته ألقوه في غيبة الجب وبعد ما راح مصر سجنوه وهكذا كل الأنبياء والرسل حصل لهم مثل هذا فده لازم نعرف أول حاجة فيه إن ده ابتلاء ده اختبار من الله سبحانه وتعالى لا بد وأن تؤمن بأن الله عز وجل عدل في قضائه سبحانه وتعالى ما تخافش خلاص ربنا قال ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون لازم تفتن لازم تبتلى ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين طب واحد يقول لك ده, ده ابتلاء شديد قوي ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء وأنا الحقيقة مش هجيب لكم مشاهد مؤلمة النهاردة يعني الحقيقة احنا عايزين بقى نشوف الأمل الأمل في ايه؟ الأمل في الله الأمل في الله الذي أنقذ الذي أنقذ نوحا وسمع شكواه والذي سمع دعاء أيوب ونجاه من بلواه والذي والذي أدخل رحمته إلى يوسف في السجن فنجاه من ابتلاه والذي جعل الله سبحانه وتعالى لموسى القارب نجاه جعل له التابوت قاربا للنجاه وجعل الله عز وجل الحوت تأمينا ليونس على الحياة هو سبحانه وتعالى اللي عمل ده كله فأنت ما تقلقش وما تزعلش إن عشت عشت حميدا معاه وإن قتلت قتلت شهيدا واستعن بالله والله سبحانه وتعالى خير خير من أعان وخير من خلق وخير من رزق وأكرم, وأكرم من ملك سبحانه وتعالى هنتكلم على إيه النهاردة هنتكلم للخلق خلق يحميه هناخد ثلاث أمثلة إيه أقوى قوة في العالم أقوى قوة في العالم الناس بتقول دلوقتي إنها أمريكا طيب وإيه, وإيه اللي قدامها روسيا طب وإيه كمان والصين طيب تعالوا نشوف بقى بالراحة كده نبدأ الأول بروسيا روسيا دي كانت أقوى دولة في العالم كانت أقوى من أمريكا على فكرة وكانت دولة وهي أكبر من أمريكا مساحة وعددا وكل حاجة وأول من من صعد القمر قبل أمريكا كانت روسيا وكان تسليح قوي جدا وكان الكلام ده دعاهم للغطرسة مين اللي حكم روسيا اللي حكم روسيا في الحقبة الشيوعية كان لينين لينين ده قال لهم أنا هنسي المسلمين مش بس دينهم لا ده أنا هنسيهم الله سلط عليهم الجوع وقتل فيهم وفعل وفعل وفعل جه بعديه ستالين مسك المسلمين قتل قتل قتل قتل منهم يجي 20 مليون بعد كده جه بريجنيف وجه جورباتشوف وجه الناس دي عملوا ايه دخلوا افغانستان افغانستان المسلمه المسكينه اللي دايما اي حد بيميل عليها دخلوا في افغانستان ليه لانها مسلمه بس الكلام ده كان في الثمانينات دخلوا افغانستان احرق في الحقول اضرب في الناس اضرب بالقذائف وهكذا حتى احنا كنا لسه يا دوب في اولى جامعه في الايام ده هي كانت الحكومه المصريه بتشجع مساعدات افغانستان دلوقتي للناس بتخاف من افغانستان وسبحان الله العظيم فضلوا يضربوهم يمكن اكتر من 10 سنين 12 15 سنه والاخر سبحان الله العظيم ربنا نجاهم وروسيا طلعت بعتدها وعدتها خائبه تجل ازيال الخيبه طلعت من افغانستان بخفه حنين وبقي الاسلام في افغانستان المهم ان امريكا لم تتعظ برضه دخلت نفس المستنقع ودخلت افغانستان وبرضه مش عارفه تخرج طب روسيا بعد ما عملت ده كله ايه اللي حصل الشيوعية البلد اتفككت والشيوعية ضعفت ولا زال الجمهوريات المسلمة داخل روسيا إلى الآن موجودة داغستان موجودة الشيشان موجودة في في علماء كبار جدا من روسيا وفي كذا وفي كذا لكن انا هحكي لكم على حاجه هنشوفها دلوقتي لا ده طلع معجزات في روسيا لم يحدث مثلها في العالم العربي الامن من الفتن اللي تعرض لها الروس المعجزة دي عبارة عن ايه طفل صغير طفل صغير بتظهر عليه آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على جسمه واحد يقول لك لا لا لا ايه بقى الخرافات والخزعبلات دي يا سيدي والله لا خرافات ولا خزعبلات الخبر ده جه على رويتر قناة انجليزية ملهاش في الاسلام ولا في اظهار معجزات ولا شاي ولا بعير والكلام ده كان كان سنة 2009 تحديدا يوم 14 اكتوبر جابوا الخبر ده قناة روسيا اليوم جريت صورت مع الولد وصورت مع اهله جوه في قلب روسيا في مدينة داغستان التي شهدت يعني مآسي ومظالم من الحكم الروسي الظالم تعالوا نشوف الولد وازاي بتظهر آيات القرآن وأحاديث النبي عليه السلام على جسمه والله أكبر وحاجات غريبة جدا أم الولد بتقول الولد بيسخن وبحس إنه هيحصل له إن لما بيبقى هيظهر عليه الكلام ده ب- ب- بتظهر عليه علامات غريبة الولد بيسخن وشه بيحمر وجسمه ب- بترتفع حرارته وبعدين ألاقي الكتابة موجودة وتعالوا نشوف آه، طفل روسي جوه القهر طلع آه، النصر وتعالوا نشوف هذا الطفل الروسي اتفضلوا معايا ادي طفلنا الروسي مكتوب على جسمه لو تعلمون ما أعلم لبكيتم قل- كثيرا ولضحكتم قليلا الخبر اللي فات ده كان رويتر ادي رويتر اهو احنا تعمدنا نجيب الخبر مكتوب بال- بالانجليزي من آه، آه، آه، اذاعه رويتر شوفوا هنا آه، ادي الطفل اهو جسمه مش باين عليه اي كتاب اهو آه، آه، بعد ما آه، لما بيسمع الاذان او اهو شوفوا آه، ادي كلمة الله على فكرة ده بيظهر على جسم كل شوية بيظهر عليه حاجة مختلفة ادي الولد وهم مغطيين جسمه هتشوفوا ال- واضحة جدا كلمة الله اكبر اوضح من الوضوح آه، هنا شوفوا بيتفحصوه يمكن حد كاتبها له يمكن حد ناقشها على جسمه اكتشفوا حاجة غريبة جدا ان كل شوية الكتابة بتتغير ومن جوه جسمه مش من بره وبيحاولوا يمسحوها عشان تتمسح ما بتتمسحش ده بتتغير بس الولد آه، حاجة آه، أغرب من الخيال مع- من أم وأب هم كانوا علمانيين ومن أصل مسلم قام ربنا شوفوا الناس قد إيه بيتفرجوا على الولد وبيتزاحموا على باب بيته لدرجة ان الحكومة اهي ادي الحكومة الروسية واقفة بتتفرج هي رخرة وبيدافعوا عنه وادي المسلمين اللي في روسيا ما قدرتش روسيا تمحوهم ولا قدرت تمسحهم من الوجود زي ما كانت بتتمنى و- ولا لينين قدر ينسيهم دينهم ولا ربهم وادي لينين ذهب الى آه، آه، يعني غياهب التاريخ خلاص اتنسى وادي المسلمين وادي الاسلام وادي رب الاسلام سبحانه وتعالى يحمي المسلمين شوفوا هنا ادي الجيش والشرطه والناس كلها واقفه والولد اهو هو ده آه، حبيبنا الصغير اللي ربنا اكرمه بيه. شوف هنا حديث النبي عليه الصلاه والسلام لو تعلمون ما اعلم آه، هنا برضه آية من القرآن مكتوب عليها آه، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه دي قناة روسيا اليوم واحنا تعمدنا الحقيقة ان احنا نجيب لكم المشهد بتاع القناة ودي قناة روسية مش بتاعتنا ولا بتاعت حد علشان ما حدش يقول لنا ادي جسم الولد مش باين عليه حاجة خالص دلوقتي هيبان عليه هيبان عليه بقى احنا ونصيبنا هتطلع الايات ايه كل شوية بتتغير الام بتحكي بتقول ان ان ابنها الصغير الجميل ده اهو آه، ب- آه، ايات ال- ب- ب- بيسخن هي بتعرف امتى هتظهر عليه الايات دي آه، آه، انه لما بيسمع الاذان او حاجه بتبص تلاقيه بيسخن اهو شوفوا بيمسحوا رجله رجله نظيفه تماما اهي واتفرجوا بقى دلوقتي هيحصل ايه في جسم الولد اهي كلمه الله ودلوقتي هتشوفوا الله اكبر ظاهره جدا جدا جدا على رجله اهي الله اكبر يا ريتهم يقربوا لنا شويه اهي آه، الله اكبر ظاهره جدا على رجل الولد ابوه بيقول احنا احنا استغربنا جدا احنا الولد بيظهر عليه حاجات غريبه آه، جابوه ودوه للدكاتره آه، جابوه لمتخصصين آه، وادي طبعا آه، المسؤول بتاع البلده بيقول آه، دي فعلا معجزه آه، وزي ما بقول لكم يا اخواني قنوات كتير جدا من العالم جت عشان تصور هذا الطفل الجميل
إلا الله لا إله وطبعا علماء الاسلام برضو بيتكلموا يقول الحقيقه احنا مش عارفين نفسر اللي بيحصل آه، ولكن آه، اهو آه، يعني ابوه آه، اهو مره يلاقوا الايه مكتوب مكتوبه ايه بقى ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه آثم قلبه بيتكلم عن شهاده الاسلام والكلام ده للدعاء اكتر منه لاي حد تاني يا جماعه الدعاء لازم يتحركوا انا فرحت جدا ان ليبيا اللي اضطهدت وظلمت كثيرا وانا رحت وسافرت وشفت ليبيا ان يتم عليهم يا رب احنا عايزين الدعاء لا يكتموا الشهاده انطلق وادعو الى الله عز وجل انت انت نصيبك من من من حياتك على قدر آه، هدايه الناس على ايدك لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ادي روسيا روسيا اللي دلوقتي يعني فشلت في محو الاسلام والمسلمين لما كانت حاكمه على هؤلاء الناس وفشلت لما دخلت افغانستان وطلعت آه، بتجر رأسها للخيبه والان هي في روس في سوريا عماله تت- ت- تديهم آه، آه، طيارات تديهم آه، آه، آه، صواريخ تديهم آه، اسلحه آه، آه، طيارات السخوي بتديها لهم وهكذا آه، هي برضو مش عايزه تتعلم الناس دي مش واخده بالها والله ما هم فاهمين الناس دي مش واخده بالهم ان لي ان للخلق خالق وللملك مالك وللرزق رازق والله ما هيسيبهم ربنا سبحانه وتعالى قال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في, العبا... في التي لم يخلق, يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ليه إن ربك لبالمرصاد تعالوا بقى نشوف تركيا بلد اجتمع عليها كل ال- كل الامم علشان يهزموها وياخدوها ويعلمنوها وجابوا واحد ربوه على عينهم ومرنوه وجعلوه خائنا لامته ده امين كمال اتاتورك وحطوه في تركيا لحد ما اسقط الخلافه ومحى الدين الاسلامي من تركيا الى اخره طيب ايه اللي حصل اللي حصل ان ربنا طلع ناس تانية بعد كل هذا الجهد ال- الاوروبي ال- ال- التنصيري التبشيري ال- الكفري ربنا طلع لهم من قلب تركيا العلمانية طلع لهم مسلمين اضطهدوا وظلموا واتسجنوا أم ربنا طلعهم عشان يحكموا آه، تركيا وتعالوا نشوف هذا المشهد آه، في المتمثل في آه، آه، رئيس وزراء تركيا آه، رجب طيب أردوغان أنا بجيب لكم ده كلا- الكلام ده ليه عشان التاريخ التاريخ بيحدث عن عن قدرة الله سبحانه وتعالى وعن حماية الله لدينه تعالوا نشوف رجب طيب أردوغان وهو صغير كان بيبيع بطيخ وبيساعد ابوه وامه لان ابوه كان فقير جدا بيقول انا فضلت اساعد ابويا ببيع ابيع البطيخ عشان اجيب له شويه ربح في مرحله الابتدائيه والاعداديه هذا ال- الطفل الصغير اللي بر ابوه وامه وكان بيبيع لهم بطيخ عشان يساعدهم هو نفسه اللي اصبح بعد كده رئيس وزراء تركيا هذا الطفل لما كبر شويه قال قصيده بيقول فيها ال- المساجد دي آه، آه، المساجد دي سكنتنا يعني يعني آه، يعني آه، المخابئ بتاعتنا والقباب خوذتنا وال آه، وال- والمآذن حرابنا والمصلين جنودنا كان بيقول قصيدة القصيدة دي قالها من هنا وراح محبوس حبسوه عدة سنوات بسبب القصيدة دي بعدها ربنا أبى إلا أن يخرج من السجن ويصبح رئيس وزراء تركيا وتعالوا نشوف هذه المشاهد اللي فعلا مؤثرة وتعالوا نشوف عمل إيه في شيمون بيريز بعد ما بقى آه، رئيس وزراء تركيا تعالوا نشوف عمل إيه من أجل المسلمين في غزة تعالوا نشوف المشاهد اللي جاية اتفضلوا ادي رجب طيب اردوغان بيقول انا آه، آه، ما كانش قدامي غير ان انا ابيع البطيخ في المرحله الابتدائيه والاعداديه لان ابويا كان فقير جدا على الحسن العرق آه، آه، فالورد تضوع آه، لكن في عام 98 حسن يا اتسجن اردوغان ليه يا ترى أنا الخلق آه، ده آه، يعني طهره فلا يحوي نزقان طفيت على الحسن العبث شوف هنا مثلا بيقول هو بيقول هنا بقى دي القصيده اللي كان بيقولها في سنه 98 بيقول مساجدنا سكنتنا آه، آه، قبابنا خوذاتنا مآذننا حرابنا المصلون جنودنا آه، هذا الجيش المقدس آه، آه، آه، يحرس ديننا آه، هنا الناس طبعا في تركيا مبسوطين جدا جدا وعمالين يكبروا هنا هو طبعا آه، يعني آه، آه، بيقول آه، آه، القصيدة دهيت لأنه مسلم لأنه راجل مسلم ومصلي ومعتز بدينه تعالوا بقى آه، آه، آه، هنشوف حاجة بس إيه بعد ما أشرحها لكم الأول عشان تاخدوا بالكم منها آه، آه، اللي هيحصل بقى بعد كده إنه آه،
It's uh, one minute.
هيلتقي بشيمون بيريز في مؤتمر دافوس One minute. Okay.
وهيحاولوا يعطلوه The- but what- I'm going to hold you to the one minute, please.
شوفوا هنا هيقول له بقى Peres.
شيمون بيريز انت اكبر مني سنا وصوتك مرتفع بس ده انا عشان احساسك بالذنب
Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir لانك suçluluk قتلت psikolojisinin كثير من yeri.
اطفال Benim المسلمين في sesim bu غزه kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilesin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum.
يقول له انا حدثني Ülkenizde başbakanlık yapmış olan iki كتير kişinin الاطفال bana على الشوا- على önemli الشواطئ lafları بيقول له var.
حدثني ناس من عندكم Hakların آه، رؤساء üzerinde الوزراء listine girdiğim لديكم zaman آه، قالوا لي kendimi بعض bir الامور başkan الهامه mutlu بيقولوا addediyorum لي diyen ان انتوا başbakanlarınız كنتوا var.
بتستمتعوا بقتل Hakların الاطفال üzerine çıkıp da Unutun- Filistin'e girdiğim unutun zaman kıddebeber.
kendimi mutlu addediyorum diyen Te- tamam.
başbakanlarınız olmuştur.
وبتريقوا Ve bana دمائهم sayılar veriyorsunuz. İsim de veririm.
يقول له واقول لك كمان اسماء ناس آه، قالوا الكلام ده Alkış tutanları da في صحف öldürüyorum.
عالميه Çünkü بيقولوا الناس Bu كلها çocukları öldürenleri, بتسقف للي بيقتلوا bu الاطفال insanları والابرياء öldürenleri العالم كله kalkıp da آه، شوفوا شوفوا بريز alkışlamak والذل اللي على وشه Öyle zannediyorum ki o da ayrı bir insanlık suçudur. Bakınız burada bir gerçeği bir kenara بيقول له atamayız.
انت احنا شايفين الواقع Ben مش şuna çok ممكن not aldım.
نغمض عينينا عشان ما Ama bu نفكروش notların hepsini cevaplayacak.
يقول له انا عندي ملاحظات هحب اقولها Fakat لك ben buradan sadece size iki söz söyleyeceğim. Bir, excuse me, bir, شوفوا الراجل عايز يسكته اسمعوا excuse me, مش شايف
sözümü kesmeyin. Bir, مش شايف Tevrat, Tevrat, Apologies, we really, we, we really do need to get people to dinner.
Tevrat 6.
يقول له انتوا عندكم maddesinde der ki في الوصيه السادسه في öldürmeyeceksin.
اليهوديه لا تقتل يقول له انتوا بتخالفوا اليهوديه وبتقتلوا الناس İki, bakın bu da çok enteresan. Gilad Atzamoni. İsrail barbarlığı, يقول له zalimliği واحد de çok كاتب يهودي ötesinde bir بيقول şey.
ان اسرائيل Ey Yahudi, بربريه bunun ظالمه yanında قاسيه İsrail ordusunda وده askerlik مدرس görevini في yapan جامعة أوكسفورد Oxford وكان، Üniversitesi آه، Uluslararası بيخدم في الجيش İlişkiler الإسرائيلي.
Profesörü Avi وهو Shalom, اسمه أفي İngiliz شليم.
gazetesi Guardian'da şunu söylüyor.
Prime Aykut شوفوا الراجل التاني بقى اللي هو ماسك المؤتمر عايز I want to يسكته ask you to defer to our, to our, to our Sana host.
çok teşekkür ediyorum.
قال له لا ما سكتنيش Benim için de انا هسيب bundan böyle- المؤتمر ومش هاجي bundan دافوس böyle- مره ثانيه شوفوا Tamam, عزه bitmiştir.
الاسلام Daha da Davos'a gelmem. Bunlar böyle شوفوا عزه الاسلام شوفوا هيقوم ازاي هيسيب المؤتمر 25 dakika.
مع انه مؤتمر اقتصادي هيقوم ويسيبه يقول له انت مدي مدي لشيمون بيريز 25 دقيقه ما ادتنيش 12 دقيقه 25 دقيقة وتحدثت نصف هذه المدة فحسب
انا عايزكم تركزوا بقى انا عايزكم تركزوا شوفوا الناس تحترمهم ليه لكن شوفوا بقى مين اللي هيقوم ويسلم عليه السيد عمرو موسى بصوا بقى السيد عمرو موسى متردد امشي ورا اردوغان ولا اقعد مع سليم بريد اروح ولا اجي بصوا آه، يعني بان كي مون قال له اقعد راح قاعد شوفوا المنظر مره تانية واحكموا بنفسكم عشان تعرفوا مين اللي مع الاسلام ومين اللي مش مع الاسلام بصوا ادي اردوغان مشي بمنتهى الحزم بصوا آه، إلا الله بنك من الأقعد هيروح قاعد. بص محتار ما عندوش ما عندوش ثبات على مبدا بص يقعد راح قاعد بس شكرا لنا رب كلمه واحده راح قاعد آه، ده عشان حضراتكم تشوفوا اللي ليه مواقف ثابته بيدافع عن الاسلام والمسلمين بيدافع عن حقوق المظلومين واضح وثابت وبيقول انا ع- سافعل كذا وكذا وكذا وقام الرجل مدافعا عن الاسلام والمسلمين ضد اسرائيل ولذلك اعجبني ربنا يبارك فيه ويسدد خطاه آه، آه، آه، الرئيس احمد مرسي محمد مرسي لما لما آه، آه، على طول استدعى السفير المصري ودي كانت خطوة يعني بتبح الأصوات آه، من من الشرفاء و- واهل الراي والحكمه لما بيحصل عدوان على فلسطين من اسرائيل كانوا بيتحايلوا قبل كده على النظام السابق انهم ي- يبدوا غضبهم او يستدعوا السفير او يطردوا السفير والحمد لله تعالى ده حصل والحمد لله رب العالمين ولسه في قرارات تان- جت تانية جايه لنصره اخواننا سبحان الله العظيم المسلم اخو المسلم لا ي- لا يخذله ولا يسلمه ما تسلمش اخوك ما تسيبوش لوحده بي- بيقتل ويظلم و- ويضطهد لازم تساعده من كان له فضل مال فليعد به على ما على من لا مال له ومن له من كان له فضل ظهر اللي يقدر يشيل اخوانه يحملهم فليعد به على من لا ظهر له الحقيقه في منظر عجبني جدا انا عايزكم تشوفوه رجب طيب اردوغان وهم بيرصوه في, في احد المؤتمرات مع آه، آه، المسؤولين شاف علم بلده وعليه الهلال والنجمة اللي هم رمز للإسلام الهلال انتوا عارفين بيتحط على المآذن ورمز الإسلام عمل إيه راح مرضيش يقف مع الناس نزل ووطى على الأرض وشال العلم ونفضه وراح حطه في جيبه أنا عايزكم تشوفوا المنظر ده اتفضلوا معايا عشان عشان تشوفوا عزة الإسلام يعني واحد معتز ب- ب- بدينه وب- وبأمته وبإسلامه لدرجة إنه ما يقبلش إن حتى رمز من رموز الإسلام آه، معايا آه، يتحط كده على الأرض و- عشان تعرفوا العزة بتبقى جاية منين وعشان تعرفوا آه، الثبات والقوة في اتخاذ القرارات والإعانة المسلمين والوضوح في الرؤية بيبقى جاي منين بيبقى بيبقى جاي من آه، آه، من من- من ثبات البني ادم ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم اهو ده واحد خطب خطبه سنه 98 ب- بس من حوالي 14 سنه آه، خطب خطبه اتسجن فيها واتحرم من الحياه السياسيه اهو اتسجن طلع بعد كده بقى رئيس وزاره وعلى فكره عبد الله جول نفسه اتسجن وطلع بقى رئيس آه، جمهوريه تركيا تعالوا نشوف المشهد بتاع العلم ده عشان برضو نشوف اهو شوفوا هو طالع هنا لقى العلم التركي محطوط على الارض وعليه الهلال والنجمه راح شايله شوفوا راح آه، آه، منفضه وراح حطه في جيبه اه شوفوا يعني يا سلام شوفوا معتز ازاي ب- بالعلم حطه في جيبه جنب قلبه علشان بيحب امته بيحب امته تعالوا بقى نشوف م- مشهدنا الاخير آه، والحقيقه آه، آه، آه، لان الوقت ضيق واحنا كان عندنا الحمد لله تعالى حاجات تانية بس هنكمل المره الجايه ان شاء الله مشهدنا الاخير ده بقى ليه هذه الأمة التي تدعى أقوى آه، أقوى دولة في العالم آه، دولة آه، أمريكا الأمم المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية آه، تستحوذ على الأمم المتحدة ومجلس الأمن واللازم منه أنتم عارفين وأساءوا للنبي عليه السلام أساءوا إساءة بالغة وتصاعدت ال- ال- ال- الصيحات وتعالت الاصوات يا جماعه حرام يا جماعه غلط يا جماعه دي مقدسات وده ديننا و- وايماننا ورسولنا قالوا احنا الحريات المسلمين ضعفاء لكن ربنا مش ضعيف المسلمين فقراء لكن ربنا مش فقير ربنا سبحانه وتعالى قوي عزيز قوي عزيز سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى عمل فيهم ايه آه، آه، عاقبهم في 15 ولايه 15 ولايه تلت الولايات المتحده الامريكيه شبه دمار كامل واحد يقول لك يا اخي ما ما- بلاش بلاش ال... انت بتقول ليه ربنا وليه كذا ده شويه هوا طلعوا شويه ميه طلعوا آه آه، عملوا عاصفه عملوا اعصار مش انا قلت لك في اول الحلقه للخلق خالق وللملك مالك هي الرياح دي بتمشي لوحدها ولا ولا ماشيه مأموره جايه بأوامر من ربها الذي خلقها النبي عشان كده رأى رجلا سمع رجلا يسب الريح قال لا تسب الريح فإنها مأمورة قال له فإنها مأمورة الرياح دي مش اتسلطت على قوم عاد وثمود ها سبحانه وتعالى قال آه، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرة مع في أي في في ايام النحسات شوف ال- الايام النحسات ده اهي حلت على امريكا ها فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه واما عاد فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه واما عاد فاهلكوا بريح صرصار عاتيه سخرها عليه يبقى الريح دي ما بتتحركش الا باذن الله الميه ما بتتحركش الا باذن الله ده البحر كل يوم بيستاذن الله عز وجل انه ينفجر على الناس اللي بتعصي ربنا وربنا هو اللي بيوقفه يبقى م- زي ما قال النبي عليه السلام و- و- وفي صحيح ابن حبان قال النبي عليه السلام ان البحر لا يستاذن في كل يوم ان ينفضخ يعني ينفجر على بني ادم ويكفه الله ربنا هو اللي بيكفه يبقى ايه اللي حصل ربنا ساب البحر بس كده ايه اداله سماح انه يتحرك علشان ينتقم ممن يؤذون رسول الله او يساعدون على ايذائه تعالوا نشوف هذا المشهد الذي احنا على فكره مش بنشف حد بس احنا نوالي من والى رسول الله ونعادي من عاداه ونحب من احبه ونبغض من ابغضه صلى الله عليه واله وسلم وتعالوا نشوف آه، آه، ال- ال- المشاهد وتعالوا نشوفها كده بالراحه بالراحه وعايز اقول لكم ان يعني محطات الكهرباء ضربت البترول آه، قل واقفين طوابير لما تشوفوها تحسوا ان انتوا في صفط اللبن او في او في شبرا او على المحور الناس واقفه بالجراكن ودورت على المقطع ده هو موجود بس هجيبه لكم المره الجايه ان شاء الله تعالى شوف المنظر ادي ادي اعصار سندي في اوله ده دي ده, ده اول الغيث يعني دي القطره الاولى شوفوا ادي ادي الاولى ادي اول حاجه رياح ماموره بامر ربها سبحانه وتعالى مش ربنا قال تدمر كل شيء بامر ربها كل حاجه بامر ربها للخلق خالق للخلق خلق يحميه وادي شوفوا ادي ال- ال- البحار شوفوا شويه بشويه الموج بيعلى والاعصار بيكبر وادي الشواطئ الآمنة المستقرة أصبحت دمارا على أصحابها يا مكان فيها ممالك إلا وجهه كل هالك من ترابها والترابها من سبحانك يا وكان رب.
في الدنيا شوفوا.
مالك آه، ادي المياه بقى غمرت ادي محطة كهرباء محطة كهرباء آه، آه، في نيويورك محطة كهرباء بتضرب وشوية والدنيا كلها هتضلم عليهم ادي شوفوا الظلام آه، دام يعني دامس ظلام حالك وفعلا زي ما بيقول مشاري جاي يوم على الدنيا حالك ادي تمثال الحرية إلا اللي ما فيش البلد اللي ما فيهاش حريه الا بس لل- للفسق والفجور والظلم واسرائيل ومساعده الباطل وتسليح الظالمين وايوائهم واستخراج القرارات وال... والسياسه آه، آه، الغير نظيفه اللي بيتحركوا بيها من وراء الستر وتعالوا نشوف المشاهد اللي جايه عربيات اخر موديلات غرق وضياع وزي ما هتشوفوا كمان شويه هتلاقوا شايفين الاحمر اللي ع- اللي بيطفو على السطح ده اهو ده الوقود بالزيت ده ال- ال- البنزين آه، شوفوا المناظر انتوا تفتكروا المواضيع دي حصلت هباء منصوبة يعني ده في الدنيا ده من غير من, من غير سبب مش ممكن حاجه من غير سبب ظالم جايله ليل اسود وحاج يا مكان فيها ويانا من هنا اليوم القيامة الممالك والمهالك شوفوا الشوارع فاضية. شوفوا ال- ال- يعني ال ال ال الاماكن دي كان الناس بتمرح وتجري والجناين خلاص يا جماعه والله العظيم ان ده ده مع حلم ربنا عنهم سبحانه وتعالى فكل ان اخذنا بذنبه لازم تفكروا في الموضوع ده هو هو ما فيش للكون ده خالق ما فيش للملك ده مالك ما فيش للرزق ده رازق هو ربنا هيسيبهم براحتهم ربنا قال أ- أ- أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أنا عايز أقول لكم إن في مشهد أنتوا هتشوفوه أعجب من العجب المشهد ده عبارة عن إيه؟ هتشوفوا سمك القرش بيسبح في شوارع أمريكا سمك القرش يعني شوفوا الإعصار طلع سمك على الشواطئ وسمك القرش بقى يسبح في شوارع امريكا وادي اللانشات طبعا اللي كانوا بيستمتعوا بيها ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس هتقول لي ده ميه و- وهواء يا اخي ما الميه ربنا خلقها والهواء ربنا خلقه وان ربنا قال ان كل شيء خلقناه بقدر شوف الفساد اللي انت شايفه في البر والبحر مع بعض الاثنين ربنا قال ربنا قال ان هم بسبب الفساد اللي الناس بيعملوه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا بعضه مش كله ده, ده بعد عفو ربنا عنهم ده بعد عفو ربنا عنهم سبحانه وتعالى انا عايزكم تشوفوا المشهد اللي جاي المشهد اللي جاي ده قرش سمك القرش بيمشي في شوارع امريكا ما هيش قطة ولا فار ولا حتى كلب مسعور ده سمك القرش سمك القرش ماشي في شوارع شوفوا هنا دي, دي الشوارع وادي العربيات غرقانة وادي العمارات آه، غرقانه وده تحت ف- في جراشات وفنادق و- و- ومترو انفاق وطبعا ده كله انتهى انا ه- يا جماعه والله ربنا سبحانه وتعالى اعظم العظماء واقوى الاقوياء واقدر القادرين سبحانه وتعالى غرهم حلم الله عنهم ادي البلد من فوق ادي البلد من فوق شوفوا ب- ديار محرقه وبيوت مهدمه وممتلكات ضائعه وكهرباء مقطوعه وبترول ب- سايح على الارض البلاد ده ربنا ده مر- ده, ده, ده حاجه خفيفه ده حاجه خفيفه ادي معارض السيارات وادي مخازن السيارات بصوا من فوق شكلها عامل ازاي يا ربنا عظيم آه، بقى النبي عليه الصلاه والسلام يؤذى على ارض وانتم متخيلين الارض دي هتعدي كده آه، من غير عقوبه لا لا سبحانه وتعالى واحنا قلنا وتعالت اصواتنا وقلنا والله ربنا ما هيعديها لهم سبحانه وتعالى مش هتعدي ادي الشوارع غرقانه لشوشتها غرقانه لحد ما واصله لهي للكباري من فوق شوارع واراضي ومخازن و... قدرت تعمل ايه امريكا اذا كان نيويورك لوحدها طلبت 50 مليار دولار يعني قد المعونه اللي بتديها امريكا لمصر 50 مره لنيويورك لوحدها فما بال بقيه ال 15 ولايه خو- خسائر بالمليارات ولغايه دلوقتي بقول لكم واقفين ماسكين الجراكل واقفين على ادي القرش بصوا سمك القرش ماشي ازاي في شوارع امريكا في الشوارع اهو بصوا اهو دي سم- زعنوفه سمك القرش بصوا الراجل واقف بينقذ الناس مره واحده لقى قرش جاي له مش مصدق نفسه اهو بيتراجع لورا شوف بيتراجع للخلف ازاي مشهد عجيب سبحان الله العظيم شايفين زعنوفه ال-
في الدنيا وهتلاقوا مشهد اوضح من ده هيجي لكم بعدها انتوا شايفين هنا البيوت بصوا الميه لحد فين اتفرجوا ايه اللي دلوقتي هتشوفوه في الشباك وهلكوا اه، سمك القرش بيحوم حوالين البيوت مين اللي بعته هو القرش ده خلق نفسه صنع نفسه قدر لنفسه سبحان الله العظيم إن كل شيء خلقناه بقدر شوفوا سمك القرش وهو بيسبح بيخوفهم وبيرعبهم سبحان الله العظيم شوفوا المنظر سمك القرش بيسبح في شوارع أمريكا وادي في في مترو الأنفاق شوفوا والمولات اسماك القرش اللي هم كانوا بي بي- يعني بي- بيقولوا ان مصر مليانه اسماك قرش طب يا سيدي اسماك القرش في شوارعك شوف انت هتعمل ايه بقى انقذ نفسك يا جماعه ما فيش حد قوي الا الله مش حد يبقى الا الله مش حد عزيز الا الله سبحانه وتعالى قال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز إن الله قوي عزيز اللي بيخالف الله ورسوله أولئك هم الأذلين إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز في المظالم عملوا إيه لنفسهم انا نفسي تعتبروا يا جماعه لا امريكا اللي هتصلح الدنيا ولا هي اللي هتدافع عن سوريا ولا هي اللي هتنقذ فلسطين ولا هي اللي دي دي م- مع يعني الناس متصوره انها قويه طب هي ضعيفه قدام ميه وهواء فما بال بقى لو لما نتكلم عن الصواعق ونتكلم عن القصف والنسف و- ونتكلم عن الحرائق والبراكين ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير سبحانه وتعالى ولا يغلبه ولا يغلبه غالب ولا يفوته ظالم ابدا
إلا ابدا سبحانه وتعالى يبقى ما, ما, ما تغتروش قوي بقوة أمريكا ولا قوة روسيا ولا قوة ال- العالم ال- الأوروبي مع إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كل دول أذلين كل دول أذلين لأنهم خلفوا الله ورسوله والنبي عليه الصلاة والسلام قال جعل الذلة والصغار على من خالف أمري أو دول عملوا إيه لبلادهم لو كانت أقيمت عليهم حرب يعني أمريكا بتقول نحن البلد التي لم تغزى على أرضها لا بتغزى يا سيدي أنت بتغزى بتغزى بس انت مش واخد بالك هو انت لازم جنود باسلحه وس- وصواريخ لا وما يعلم جنود ربك الا هو وربنا سبحانه وتعالى يعني والعياذ بالله تعالى سبحان الله العظيم بيستهزئ بهم بيستهزئ بهم شويه ميه وهواء دمرت لهم كام مئات المليارات وم- و- ومئات القتلى ومئات الجرحى بل الاف الجرحى وكام مليون بيت ات- اتدمرت و- و- واتشرد اهلها لو كانت اقيمت عليهم حرب ما كانتش اتدمرت بالشكل ده ما- ده اشبه بقنابل ذريه عماله تتضرب في كل حته 15 ولايه اللي احنا بنتكلم في غزة قطعة قد كده وعليها جيش بطيارات وكذا وكذا وبيموت الله يرحمهم ويحسن إليهم ويتقبلهم في الشهداء والصالحين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يداوي جرحاهم ويشفي مرضاهم ويرحم موتاهم ويتقبل شهداءهم ويخفف عنهم ويهزم عدوهم وأسأله سبحانه وتعالى أن ينتقم من اليهود ومن هاودهم ومن عاونهم ومن نصرهم فاحنا يا إخواني أنا, أنا, أنا, أنا الحقيقة حبيت أجيب لكم مثل هذه الأمور عشان تعرفوا الإسلام لن يهزم والمسلمين لن يبادوا والنبي عليه الصلاة والسلام بشر أهل فلسطين وقال لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون على أبواب المسجد الأقصى لا يضرهم أو على قال على ب- على أبواب بيت المقدس لا يضرهم من خذلهم لا أمريكا اللي خذلتهم ولا فرنسا ولا الأمم المتحدة ولا حتى من العرب اللي خذلوهم آه، آه، آه، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله نصر الله حياء ال- ال- ال- القيامة يأتي أمر الله وهم على ذلك أسأل الله إن- سبحانه وتعالى أن يعجل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بنصرهم ويخفف عنهم وبإذن الله عز وجل آه، يعني آه، هنكمل بإذن الله عز وجل في هذه السلسلة في المرات القادمة لأن لسه في في بورما لسه في آيات في بورما زلازل بورما اللي حصلت بعد ما حرقوا المسلمين حرائق بورما اللي حصلت بعد ما حرقوا المسلمين سبحان الله العظيم الواحد كان يشوف إخوانه بيتحرقوا قدامه يشوف ربنا حرقهم ربنا حرقهم زي ما حرقوا المسلمين وربنا زلزلهم في بورما مئات القتلى والمفقودين سبحان الله العظيم ودلوقتي يجي لك ناس بيتكلموا عن الشريعه يقول لك شريعه لا شريعه ايه اللي انت بتقول عليها لا ده شريعه رب العالمين انت عمرك شفت شريعه فيها حقوق للكلاب دخلت امراه من الجنه لانها سقط كلبا وكانت من البغايا عمرك شفت شريعه فيها حقوق للنمل عاقب الله عز عاتب الله نبيا من اجل نمل قرصته نمله فأحرق قرية النمل فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أم أمة من الأمم تسبح إحنا عندنا في شريعتنا حقوق للكلاب وحقوق للنمل أنتوا عارفين إن في, في الخلافة الإسلامية كان في بيوت للكلاب عشان يأكلوهم ويشربوهم بناء على هذا الحديث ولكم في كل كبد رطبة صدقة عمرك شفت شريعة تقول لك عامل عدوك بما بما ينفعه وأحسن إليه ولا تضره عمر شفت شريعة أو دستور بيدافع عن عن الناس أكتر ما هم بيدافعوا عن نفسهم عمرك شفت شريعة في حقوق فيها للحجارة للجبال النبي بيقول عن الجبل أحد يحبنا ونحبه وبيتكلم عن حجر ويقول إني لأعلم حجرا كان يسلم علي في مكة إني لأعلم مكانه أين هو عندنا حقوق في كل حاجة حقوق للمية حقول الأرض حقول الرمل حقول الظل قال لا تتبولوا ولا تقضوا حاجاتكم في الظل فإن فإنهما آه، يعني ظل الناس وهكذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين وأن يهدي غير المسلمين وأن يؤلف بين المسلمين وأن وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يصلح ذات بينهم وأن يقوي ساعدهم ويقوي عزمهم ويوحد صفهم وأسأله سبحانه وتعالى أن ينقذ إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي بورما وأن يعجل بهلاك عدوهم وأسأله سبحانه وتعالى أن يسعدنا بالإسلام وأسأله, وأسأله سبحانه وتعالى أن يسعدنا بقربه ويهنئنا بحبه أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل ويكون الحال أفضل وال- والعز أعلى وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي مساعيكم لا تنسوا الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام غدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا خلق الله تأمل في الكون